والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد أنا طبعا لا أكتم فرحتي الشديدة أن أنا وسطكم فرحان جدا والله يا جماعة فرحان وحاسس بالشرف والفخر كده أن أنا وسط إخواني كده وسط ناس عايزة توصل لربنا وعايزة تعرف ربنا و... وعايزة تعمل حاجة لدين ربنا ويعني ف... يعني حاسس أن أنا كده إيه يعني يعني نادرا ما الواحد بيتجرأ يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه ويقول اللهم ارضى عني يعني نادرا اما ايه اما تقدر انك انت تطلب طلب زي ده يعني ف... فانا الوقت كده ايه يعني ايه حسيت ان انا يعني ايه يعني بطلب هذا الطلب من الله يعني لا اجد سعاده في حياتي والله العظيم ولا فرحه في حياتي ولا شرف في حياتي ولا احساس بالاقتراب من منهج الانبياء الحقيقي في القران في حياتي الا وانا وسط اخواني في التربيه يعني بقول دايما لاخواني العمل الوحيد اللي لو يعني بطلنا نعمله فعلا احنا ملناش اي مستقبل في الدين العمل الو... ايه العمل الوحيد هو التربية التربية بالذات التربية الميدانية التربية في المسجد تربية المقبلين على الله سبحانه وتعالى دي اللي بتطلع دي اللي بتطلع كل حاجة وده ده المستقبل الحقيقي فدي اول فرحة ليا الحاجة الثانيه الفرحة العظيمة ليا ان انا مع الشيخ احمد العزب الراجل الجميل و ان شاء الله انا كل ما عيني بتقع كده على الشيخ احمد العزب على السوشيال ميديا بلاقي حاجه كده ما شاء الله حاجه منوره كده وحاجه ربنا نفع بها جدا فده اول مره تقريبا نبقى مع بعض في لقاء في الدعوه الى الله فدي حاجه تسعدني جدا جدا برضو دي بقى من اللحظات السعاده الغامره في حياتي اما ببقى مع اخواني بنتعاون مع بعض في الدعوه الى الله دي برضو من اللحظات اللي بحس بالشرف يعني بحس ان دي اعمال الدين يعني ده دين يعني ان احنا ان احنا نطبق دين الله سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة بقى اللي مفرحاني جدا ان انا في مسجد الشيخ احمد العربي دكتور احمد العربي ده طبعا من الناس اللي انا بحبها حب عظيم جدا في الله وان شاء الله مستبشر له جدا وربنا يفتح عليه وينفع بيه ويجعله مباركا اينما كان فانا يا جماعة فرحان جدا باللقاء ده يعني ايه ف يعني لو خيرت بين هذا اللقاء وبين ما فيش بقى مليون جنيه جنيه يا عم لا ده طبعا حاجة عظيمة ده لا مش قصدي ربنا ي... ربنا ي... ربنا يحفظ نعمه على اهل مصر ربنا يحفظ نعمه على اهل مصر يا رب نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءه نقمته وجميع سخطه يعني ربنا يصلح امر مصر دينا ودنيا يا رب يعني ف فعلا مش قصدي حاجه ولكن لو خيرت بين هذا اللقاء وبين سبيك الذهب كيلو سبيك الذهب كيلو دي تساوي كام دلوقتي حاجة كبيرة بقى معرفش ألف في كام المهم يعني والله يا جماعة بلا تردد يعني سأختار فورا يعني يعني بلا تردد والله العظيم ولا تذبذب ولا أي حاجة سأختار هذا اللقاء ولو خيرت بين هذا اللقاء وبين ذهب الأرض انتوا أغلى من الدنيا واللي فيه لو حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام جاء الآن وخير بين هذا اللقاء وبين اموال الدنيا هيختار يعني انت مش عارف انت غالي قد ايه الوحيد اللي مش عارف قيمتك هو انت الوحيد اللي مش عارف قيمه انه يستثمر في نفسه وانك انت امل من امال الاسلام في الارض هو انت للاسف الشديد للاسف يعني يعني انت محتاج تؤمن بنفسك شويه كجزء من ايمانك بالله وايمانك بالخير اللي ربنا وضعه فيك انت تقدر تعمل كتير وتقدر تغير كتير واحنا من كذا سنه كنا زيكم كده قاعدين في الدروس ويقولوا مش عارف الداعيه الفلاني والشيخ الفلاني ومين فلاني وقاعد يتكلم وانا قاعدين نبص كده ويعني سبحان الله العظيم والواحد لم يكن يملك الا حاجه واحده بس انا نفسي يا رب تستعملني خدام لدينك نفسي يا رب اعيش عشان الاسلام نفسي ابقى جندي من جنودك في الارض نفسي ابقى راجل من رجاله الاسلام في الارض فهي الرغبه فقط يعني سبحان الله العظيم ومرت الايام وربنا استعملنا بفضله ومنه سبحانه وتعالى ما تستقلش نعمه ربنا عليك ما تستقلش الخير اللي ربنا اداهولك فعلا يعني اسلك السبيل وخليك انسان عمل لا تبقى انسان بقى مشاعري ولا شويه بقى المشاعر اللي ماليه قلوبنا دي يا حبيبي المشاعر مش هتاكلك عيش لا في دين ولا في دنيا الكلام في حب الدين مش هياكلك عيش لا في دين ولا في دنيا كل ده لا وزن له لا وزن له اللي له وزن عند الله هو عملك وسلوكك في السبيل الحقيقي اللي يوصلك لدين الله سبحانه وتعالى سبحان الله كنت بتدرس مع اخواني دكتور محمد جلال والشيخ حسام واحنا جايين بنتدرس في سوره الكهف فيعني كنا بنتكلم يعني سبحان الله سوره الكهف دي فعلا يا جماعه يعني الواحد بيحس ان هي هو مين اللي قرا سوره الكهف النهارده طب للسعادة اللي احنا عايشين فيها دي و...
ان شاء الله آه لا اللي أرى ص- آه، كده كده خليك واضح وصريح و... ومباشر اه يبقى ده مش رياء رياء انا قريت صوتك يعني يعني مش بقول لك مين اللي قام الليل امبارح ب... بثلاث اجزاء انا بقول لك مين اللي قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يعني فقط يعني تمام حلو جدا فتح الله عليكم يا اخواني آه، سورة الكهف نازلة امتى نازلة قبل هجرة الحبش على طول يعني يعني من صور نهاية المرحلة الجهرية قبل هجرة الحبشة نازلة عشان ايه هي سورة مريم نازلة عشان التأهيل لان الصحابة يقدروا ياخدوا قرار من 2000 سنة ما اتخذش على وجه الارض من 2000 سنة ما اتخذش هذا القرار لا ده اكتر من 2000 سنة كمان ده من 4000 سنة لم يؤخذ هذا القرار من ايام سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما سيدنا ابراهيم قال ايه آه اني مهاجر الى ربي لما خد قرار الهجرة تخيلوا انتوا بقى من هذا الوقت لم يحيي سنة الهجرة في البلاد من اجل الله الا الصحابة الا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكان مطلوب منهم انهم ياخدوا قرار الهجرة للحبشة يعني سورة الكهف دي سورة بتأهلك انك انت تقدر تقود حياتك بجد صورة بتأهلك انك تقدر تاخد قرارات عظيمة في حياتك بجد صورة بتأهلك انك انت تختار ربنا بجد فلما فصل طالوت انك تقدر تبقى فاصل في حياتك انه لقول فصل وما هو بالهزل ناس كتير بل ملتزمين كتير تيجي تشوف حياتهم في الدين تلاقيها مسرحيه هزليه وما هو بالهزل ده واحد بيمثل مسرحيه هزليه مفيش قرارات فاصله في حياته ما هوش قادر انه ياخد قرار فصورة الكهف خلت الصحابة لما نيجي نتكلم على الاعجاز التغييري لصورة الكهف صورة الكهف قدرت تغير ايه في الواقع احنا دايما بنتكلم على الاعجاز التأثيري القرآن بيأثر في قلبي القرآن بيزود معنوياتي كل ده تأثير فين التغيير القرآن غير في حياتك سورة الكهف من اعجازها التغييري ان هي خلت الصحابة ياخدوا قرار ما اتخذش من ايام سيدنا ابراهيم يبقى هتعمل فيك انت ايه بقى ايه الحاجة ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الكهف في زيادة شاذة عند جمهور المحدثين ليلة الجمعة ليلة الجمعة زيادة شاذة يعني في بعض علماء الحديث آه، اثبتوها وصححوها ولكن عند جمهور المحدثين زيادة شاذة وان الحديث اللي, اللي يعني اللي له حكم الرفع آه، آه، النص بتاعه من قرأ سورة الكهف اضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق يعني سوره الكهف دي بتتقري في كل الايام الرسول صلى الله عليه وسلم طلب بناء على هذا الحديث انك تقرا سوره الكهف على طول كل ما تبقى ضلمه نورها بسوره الكهف كل ما حياتك تضل منورها بسوره الكهف الامام احمد بن حنبل كان بيقرا سوره الكهف يوميا ايام فتنه خلق القران والحسن بن علي كان بيقرا سوره الكهف يوميا ناس مركزه يا جماعه يا اخوانا مفيش نجاح من غير تركيز هو ايه ده بقولها بجد والله العظيم حسن الملائكه بيقرا يوميا قبل اتخاذ قراره في عام الجماعه 41 هجريه قال لا هو, هو ما فيش حد نجح من غير ما يركز اوعى تمشي تايه اوعى تبقى مفعول به في جمله الحياه ركز عايز توصل لربنا طيب احوالك دي بقى اعمالك دي بقى اعمال واحد عايز يوصل لربنا بتيجي سوره الكهف انت محتاج انك تقراها كل يوم في هذه الايام وتبدا تشوف القرار اللي انت هي السوره دايما بترفعك فوق قوي عشان كده كل النماذج اللي فيها نماذج فوق اي فتنه نماذج قدوه سوره مليانه بالقدوات العمليه عشان يبقى قدامك نماذج عمليه تمشي وراها قصه اصحاب الكهف ناس فوق فتنه الشباب انت دلوقتي شاب قدامك الف فتنه قدامك عشان كده حتى لما ربنا قال بعدها في ايات الجنه اللي بعد اصحاب الكهف يعني ده ثواب بقى اللي بيصبر ده ثواب اصحاب بيئه الايمان ده ثواب اصحاب صحبه الهمه ده اصحاب ده ثواب اللي اسقاموا فقالوا ربنا اللي نزلوا في الدعوه الميدانيه ده ثواب واذا اعتزلتموهم اللي قدروا ان هم يفكروا في فكر النجاه مهما كان الواقع فاسد او مفسد ثوابهم اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب قال لك ليه يحلون فيها من قال لك لان الشباب دول كانوا لابسين حلقان دهب ولابسين دهب كانوا شباب مطرف جدا وسابوا كل الظروف الحلوه وسابوا فرص الشهوات وفرص البنات الناس دي ماتت يعني من اكتر المرات اللي الواحد بكى في حياته فيها اكتر المرات اللي بكيت في حياتي فيها كنت يعني يعني في مكان كده في بلد بعيده جدا وقاعد لوحدي بقرا في قصه اصحاب الكهف وجيت عند لحظة موتهم وكذلك أثرنا عليهم حتى تخيلهم كده انا بحب وانا بقرا القران اعيش يعني ايه آه، اتخيل ان في فيلم قدامي كده وأنا- يعني ايه وهو شهيد انا بتفرج انا مش بقرا انا بتفرج على فيلم بل انا جوه الفيلم إيه إيه تخيلت كده الشباب وهم ميتين مفيش واحد فيهم اتجوز مفيش واحد فيهم شبعان السبعه ماتوا جعانين غار الله على بطونهم ان يموتوا وفي بطونهم شيء من امر الدنيا يروحوا بقى ربنا بقى كل يا من لم تاكل واشرب يا من لم تشرب انت متخيل يا ربنا لا لا لا انت ما ولا حتى لقمه الدنيا دي لازمك في حاجه تعالى تعالى بقى منظر ناس سابوا كل حاجه بجد كل حاجة عشان كده الواحد يعني بي بي بيقف شعره رأسه لما يتذكر تضحية أصحاب الكهف هم اللي باسمهم الصورة كان ممكن تتسمى صورة الخضر كان ممكن تتسمى صورة يوشع كان كان ممكن تتسمى صورة ذو القرنين كان ممكن تتسمى كل اللي خرجوا في الصورة خرجوا راجعين ذو القرنين خارج مشرق ومطلع ومغرب الشمس وراجع إيه، موسى خارج رحلة جبار وراجع مجمع البحرين وراجع صاحب صاحب الجنتين خارج في الدعوة الفردية وراجع دول خارجين ومش راجعين تاني ايه ده ايه القرار المذهل ده هو في ناس كده هو في ناس مؤمنه بالله كده هو في ناس واثقه في الله كل هذه الثقه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم ام حسبت وانت ماشي في طريق ربنا ما تحسبهاش حساباتك كلها غلط وانت ماشي في طريق ربنا انت ربنا يوريك العجب ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اما اجي اقول لك في قصه غريبه قوي بص يا شيخ احمد بقى في قصه عجيبه كده بس ايه قبل ما اقولها لك ما تستغربش ما تستعجبش ما تستعجبش يعني ايه يعني هي قصه غريبه بس اوعى تستغرب ليه اصل ياما ربنا عمل مع الصالحين اصل وترى الشمس وانحراف آه، آه، وتغيير سنن الشمس 300 سنه ربنا بيغير سنن الشمس في الشروق والغروب عشانهم بيغير س- سنن ربنا في مسار اشعه الشمس عشانهم ها ما تستغربش ما تستغربش ليه ده حاجه مذهله مش ما تستغربش لان هو مش حاجه غريبه اللي ربنا عملها لهم ومش حاجه عجيبه ما تستغربش لان ياما ربنا عمل للصالحين ياما ربنا عمل اللي اقبلوا عليه ياما كذلك الله هو ده ربنا ها، سيدنا زكريا أن يكون وزاف كان الر- كذلك الله هو انت انت مستغرب من ايه ياما ربنا عمل وياما ربنا عمل معجزات وياما ربنا اجرى كرامات وياما ربنا خ- انت انت مستغرب تعجبين من امر الله ما هوش مجال عجب أم حسبت يعني كأن الآية دي بتبشرك اللي هيصدق مع ربنا وهيخلص مع الله سبحانه وتعالى ربنا هيعمل له كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى هيتولاه وربنا سبحانه وتعالى هيجري له ما لا يتخيله فصورة بتنور لك من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور شوف انت الكلمة دي هتنور بس انت قراها صح كل كلمة هتلاقي ربنا بينور لك فيها واحد يقول لك ايه طيب واذا اعتزلتموهم اذا السورة دي بتقول لك اعتزل بقى و- وخليك في نفسك بس وفكر في دينك بس يا ابني مفيش الكلام ده حبيبي مفيش الكلام ده الايات اللي قبلها على طول اذ قاموا فقالوا ربنا يا رب السماوات قاموا يعني ايه ها وربطنا على قلوبهم إذ قاموا يعني امتى ربنا ربط على قلبه لما قام اه اهديني يا رب وانا اتحرك لا يا حبيبي اتحرك وانا هديك اياك نعبد واياك نستعين عني وانا اعبدك لا يا حبيبي اياك نعبد الاول اعبدني وانا اعينك خليك عملي بقى كفايه فكر مشاعري دمركم ودمرنا كلنا مشاعر وقلبي ومش قلبي من تعالى هنقعد نلف حوالين نفسنا في دايره ما ب- مش هتوصل فيها لحاجه في حياتك واشتغالات يا ابني فين مقاييس التزامك الحقيقيه عندك اوراد ما عنديش اوراد تعبديه يبقى انت صفر ده انا الاقي قلبي وفي السماء انت تحت الارض أخ- بيقولوا فاقوا الى الكهف يا اخوانا ثلاث ارباع اللي قاعدين قدامي بيقوا تحت كوبري بيناموا تحت كوبري في الاخر دينيا في الوضع الديني هو اللي عنده بيئه ايمان منتمي ليها ولا عنده صحبه همه حقيقيه مصاحبها ولا عنده اعمال ولا ولا شغال في تربيه منهجيه لو م- لو ماشي مع معاهد تربويه ومنهجيه ولا عنده مربي ولا عنده محفظ قران ولا عنده اوراد ثابته في سماع الوعظ الايماني هو ماشي كده ويقول لك انا ملتزم ملتزم باماره ايه ده كلمه ملتزم يعني الزمت نفسي بامور مستمره هي دي كلمه ملتزم يقول لك ال- الضابط يقول لك ملازم اول يعني إيه ملازم قاعد في الاسم ما بيمشيش قاعد في اسم الشرطه ما بيمشيش حضرتك ملازم فين يعني الزمت نفسك بايه فين يا ابني الكلام العملي حبيبي سيبك من الكلام الفكر النظري في الدين والفكر المشاعري في الدين فين الفكر العملي كام واحد هنا مشترك في معهد تربوي على النت او على الارض تربيه منهجيه اي معهد ما شاء الله في نسبه هي بدات اللهم بارك ايوه عندك آه، شيخ احمد سيد البناء المنهجي احنا عندنا اللهم بارك معاهد كتير اذن خير والسيره ومعهد القراني وقصة معاهد كتير جدا ما يخ- اللهم بارك الوقت اللي بيصحى من النوم الصبح آه، ما بيلاقيش حاجه يعملها بيفتح معهد يعني احنا خ- بفضل ومنه الله بقت لغه جميله دلوقتي ايوه بفضل سبحان الله فتح من الله سبحانه وتعالى فتح من الله ت- يعني ق- حاجه منهجيه هو احنا ما فكرنا في الميعاد من كذا سنه فكرنا فيها ليه هو يا رب احنا نفضل نوعظ والناس تتشحن وبعد كده تخرج اول واحده متبرجه معديه تقوم جايباك الارض عامل زي اللي شايل شوال مخرم من كل حته وقعد يعبي فيه يا ابني ما هو الثقوب بتاع الشوال كنت قاعد مع استاذ اداره قبل كده فبيقول لي مشكله الاعمال انها ما بتنجحش ليه لان الشوال بتاع العمل بيبقى مليان ثقوب فانت مهما بتضخ مجهود ال- في موظف فاشل مثلا ثقب في واحد متكاسل ثق- انت ع- شوال نجاحك مليان ثقوب انت عايز تفهم ازاي تنجح ازاي تسلك الى الله سبحانه وتعالى فالناس دي قبل ما يقول لك انا افكر في ديني وماليش دعوه بالواقع هو نزل وربطنا على قلوبهم اذ قاموا قاموا يعني قوم دعويه لله يعني فقالوا ربنا وقبل ما ينزلوا الواقع اذ اوى الفتيه الى الكهف كان في بيئه ايمان مسجد زي ده كان في صحبه ايمان كان في صحبه همه مش صحبه ملتحين صحبه همه يلا نروح تدبر يلا نروح مقابر يلا آه، نشتغل في الدعوة يلا نحفظ صورة يلا نروح لنحفظ قرآن سيبك من الصحبة النظرية اللي دمرتك واللي هتكملها دمار عليك حبيبي انت م... اللي احنا م- انت شايف ظروف الدنيا وشايف الظروف الاقتصاديه بتاعت الدنيا والظروف الاجتماعيه بتاعت الكره الارضيه من مشرقها لمغربها ان ما عادش الوقت فيه رفاهيه قوي انك انت يعني ايه انك انت تلعب عايز ربنا بجد عايز ربنا يستعملك بجد لازم يكون عندك طريق عملي في الدين الناس دي من اولها كده كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف اول قرار خدوه كان قرار بيئه ايمان وصحبه ايمان آه، أم ح- وحتى ربنا وهو بيقول في الآية بيقول أم حسبت أن أصحاب الكهف ولكن أصحاب الكهف يعني واحد مصاحب بيئة الإيمان بتاعته والرقيم اللي هو اللوح اللي عليه قواعد العقيدة بتاعتهم واحد مصاحب النص مصاحب زي أنت كده صحبة القرآن هتوصل إزاي من غير تربية منهجية ومن غير بيئة إيمان ومن غير صحبة همة ومن غير مربي بحق وحقيقي ومن غير آه، آه، ق- أوراد عملية دي نقطة مهمة جدا من الأنوار الجميلة فعلا صورة وترى الشمس يعني سوره الكهف اظن انها يعني ممكن تبقى اكتر سوره في القران فيها كلمه الشمس مطلع الشمس مغرب الشمس طيب. هي سوره منوره اضاء له من النور هي سوره بتنور لك حياتك وبتديك قدوات الناس دي كانت فوق ال- فوق الفتنه دي جه بعدها بقى ال- اللي صاحب صاحب الجنتين ده واحد مش فوق فتنه الشباب والنساء والفلوس وال- والمتع ده واحد فوق فتنه الظروف الصعبه صاحب صاحب الجنتين ده واحد ظروفه صعبه جدا في الدنيا واحد فقير وعلى قد حاله وقاعد يدعو المدعو الفردي بتاعه واحد A plus في المجتمع عارف A plus في المجتمع واحد كده من من علية القوم واحد عنده فيلا صف اول سول في الساحل الشمالي الشرير شاريها ب 100 مليون والغلبان ده قاعد يدعو البتاع عشان لما يجي يقول لك لا الطبقه دي ما ينفعش يدعوها غير اهلها يعني يعني ادعو الى الله مالكش دعوه ربنا والراجل يعني اعوذ بالله يعني عفن ط- يعني خ- وكان له ثمر وفي قراءه وكان له ثمر عنده جناين وعنده استثمارات وعقارات وحاجات فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا اعز نفرا دخل ما اظن ان تبيد هذه ابدا ما اظن الساعه قائمه لئن رددت الى ربي والعياذ بالله عفن عفن عفن عفن قال له صاحبه هو طايق يصاحب الشخصيه المتعفنه دي ازاي مفيش طريقه غير كده مش هينفع تنزل تكلم ان ترمي للناس كلمتين والسلام عليكم لو ما صاحبتش الناس مش هتعرف تغيرهم مش صحبيه الحب صحبيه الدعوه مصاحبه الدع- المصاحبه الاجتماعيه اللي تخليك تقدر تدعو صاحب وهو يحاوره ما خرجش عن الطريقه الحكيمه في الدعوه الى الله اكفرت بالذي خلق رد بقى كل كلمه قاعد يرد عليها صوره بتنور لك حياتك وبتنور لك الطريق الى الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك آه، آه، كان من الجن ففسق عن امر ربه لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وترى الارض آه، ويوم نسير الجبال وترى الارض ايه بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا آه، عرضوا ساعه العرض على الله العرض على الله ده اللي قبل جهنم على طول يعني ده اللي بعده يا بي- يا المؤمن يعدي من على الصراط يا الكافر يقتاد لجهنم ما يدخلش على الصراط اصلا لانه ما دخلوش في الدنيا ف- ف- فعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا جبتك هتروح مني فين كما خلقناكم اول مره كما تشبيه حال نفس وضعك وفقرك وعريك وواقف قدامي زي رجعت لاصلك بقى كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين الكتاب بي- بيؤخذ ساعه العرض على الله مرحله تطاير الصحف والكتب والكلام ده اثناء العرض على الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ما اللي تفيد التعظيم مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الصغيرة قبل الكبيرة كله مكتوب إذ يتلقى المتلقيان كل مكتوب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا مكتوبا حاضرة حاضر مش ماضي حاضر واحد بيتفرج على فيلم حياته تاني تتفرج على فيلم حياتك بتخيل في العرض على الله انت قاعد تتفرج على فيلم حياتك تتفرج على نفسك بالليل تتفرج على نفسك ساعه معصيه السر تتفرج على نفسك ساعه الجري على القران تتفرج على نفسك تخيل انت انطباعك ساعتها ايه وجدوا ما عملوا حاضره ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم ايه اللي جاب سجود الملائكه لادم في وسط الايات بتاعه النار دي وبعدها على طول وجعلنا بينهم موبقه آه وراء المجرمون النار فظنوا انهم وقعوها ايه اللي جاب دي لان نفس الملائكه اللي مجرجراه على جهنم هي دي اللي ربنا بيذكره في اللحظة دي ان دي نفس الملائكة اللي سجدت لك في يوم من الايام فربنا بيذكرك بالسجد والملائكة مجرجرة على جهنم ربنا بيذكره ان نفس الملائكة دي انا خلتها تسجد لك في يوم من الايام هنت نفسك ليه نزلت نفسك ليه ضيعت نفسك ليه ال ال ال ال اللي سجد لك بقى هو اللي بيسوقك وبيسلسل والعياذ بالله سلسله ويوديه على جهنم فربنا بيعلق على ابليس فبيقول ايه كان من الجن ففسق عن امر رب ايه كان من الجن ربنا رفعه ابليس ربنا رفعه عارفين زي الانبياء الوقت اللي في السماء رفعناه مكانا عليه ابليس كان واحد عايش على الارض جن من ضمن الجن كتر عبادته ربنا رفعه في السماء وسط الملائكه آه ولكن كان من الجن مرضى عنده حته في الخامه بتاعته ما رضاش يصلحها عنده اشتغل على نفسك طور نفسك اشتغل على خامتك اشتغل على قلبك اشتغل على جواك من اصلح جوانيته كلمه سلمان الفارسي اصلح الله برانيته اشتغل على شخصيتك اشتغل على دماغك اشتغل على مواهبك نمي نفسك يا ابني وغير نفسك عشان يبقى ليك قيمه بدل ما العيوب اللي جواك ورواسب الجاهليه اللي جواك تجيبك ورا تاني وتضيعك كل ما تيجي تطلع لقدام انت اللي بترجع نفسك لورا كل ما بتيجي تطلع لقدام مفيش حد بيرجعك ورا انت اللي بترجع نفسك ورا طب اعمل ايه اعمل الصح لا حط نفسك في المكان الصح عشان كده ربنا بيقول بعدها وجعلنا بينهم ايه موبقة يعني وجعلنا بينهم موبقة أي جعلنا تواصلهم وأخوتهم البين التواصل والأخوة والعلاقة آه فقول من أقوال المفسرين وجعلنا أخوتهم وتواصلهم وعلاقتهم ببعض في الدنيا السبب لأن يوبقوا في جهنم في الآخرة في علاقات مدمرة في علاقات هتخرب لك حياتك صاحبك النظري المشاعري سايبه صاحبك ليه hi and bye حبيب قلبي يا غالي bye bye خلاص هتعمل ايه يعني ما تتخيلش انك عندك رفاهية انك انت تصاحب حد يجيبك ورا ما تتخيلش كده الموقف خطر ولن تجد من دونه ملتحدا من دونه اي من دون مين ولن تجد واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا من دون مين من دون القرآن قوله من دون الله قول من دون القرآن ملتحد ملتحد ده اللي هو الملجأ قصف طيران واجري بسرعه شوف لك ملجا استخبى يعني كان ربنا بيقول لك ما تفتكرش ان الدنيا امنه اللي مش هياخد باله من نفسه هيروح في داهيه انت نازل غابه مليانه فتن ومليانه ومليانه ومليانه ما, ما, ما, ما تتخيلش انك قاعد في مكان امن وعندك رفاهيه الامان انت اول حاجه محتاجها انك تجري على بيئه الامان اذ اوى فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ربنا هيملى حياتك رحمات بس اقوا الى الكهف شوف كهف الصحبة الصالحة كهف التربية كهف التربية المنهجية كهف حفظ القرآن على ايد محافظ قرآن اتمنى ان انتوا يعني يعني تاخد بالك يعني ايه الخطر اللي انت فيه يعني ايه وجعلنا بينهم موبقة ما تحطش علاقة تدمر لك حياتك انا يعني من اكتر الحاجات اللي اخرتني ايام ما كنت طالب في الكلية زمان ان انا كنت يعني ادور على الفاشل وصاحبه ادور على الفاشل في الدراسة وصاحبه ادور على على ديني وانا بتهيالي بقى ان ايه ان الاخوه اللي قاعدين يتكلموا على المشاعر والبتاع يعني الواحد لو رجع لو استقبلته من امري ما استدبرت انا كنت غيرت علاقاتي تماما كنت شفت الناس العمليه مسجد زي ده الشيخ احمد العربي راجل بمربي عنده تحفيظ قران انا جاي خلاص اما تتخيلش ان قدامك رفاهيه الرفض يا ابني انت انت دلوقتي الفرص بتيجي قدامك يا تيجي يا تروح ففعلا في علاقات ممكن تدمر لك حياتك مصاحب واحد لا ما تصاحبش غير الشخصيات العملية ما تدخلش في حياتك ما يدخلش في دمك وتدخلوا في دم بعض غير الناس العملية انا في معهد كذا ما تيجي معايا انا رايح للشيخ فلان ما تيجي معايا انا عندي جلسة تربوية في كذا ما تيجي معايا انا بحفظ قرآن مع المحافظ الفلاني ما تيجي معايا ما تيجي الليله نشد مع بعض في العباده ما تيجي نشجع بعض على ورد على جلسه الضحى في مسجد كذا ما تيجي نترافق في حفظ القران ما تيجي, ما تيجي ده ان تقوموا لله مثنى ان تقوموا لله مثنى بعد كده اقف فرادى لو ما لقيتش خلاص استرجل ووقف على رجليك لحد ما ربنا يبعت لك رزقك انما ما ما تضيعش ما تضيعش نفسك في النهايه طبعا يعني الشعارات النورانيه من سوره الكهف لا تحصى سوره محتاجه تتقري كتير جدا يعني ما بتتقريش يوم الجمعه لا في احاديث صحيحه انها بتتقري يوم الجمعه انما في حديث تاني صحيح انها ايه انها بتقرا كثيرا كثيرا عايزه تنور نور حياتك في سوره الكهف في النهايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا اتبع سببا ركز في طريق واحد تشتتش نفسك مفيش حد هينجح ما هوش مركز ثم اتبع سببا كمل مش مش بتجتهد شويه في الدين وبعد كده تقوم واقع ثم اتبع سببا كمل من الاحاديث اللي بتوجع قلبي حديث مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر اجراء حديث اكيد كلكم عارفينه الراجل اللي استاجر واحد آه، آه، عنده المسجد ده عايز ينقشه فقام جايب اربعه خمسه صناعيه قال لهم انقشوا لي المسجد ده وليكوا 20000 جنيه فقاموا ناقشين نصه وجماعه نص قالوا ايه لك ما عملنا ما عملناه فهو لك لا حاجة لنا في عملك قال لا يعني خلاص يا عم احنا مش عايزين منك حاجة فقال اكملوا عملكم ولكم ما شرطت لكم هديكم الك- اللي انا قلت لكم عليه بقى قاموا سايبين الشغلانه وماشيين دول اليهود فربنا است- فاست- استؤجر اجراء تانيين هو ربنا بيستاجر اجراء اه اوفوا بالعقود في عقد عمل احنا في عقد عمل مع الله حد فيكم دخل دورة سوره المائده لا بجد مش كده حد دخل سوره المائده وداخل امتحان سوره المائده ايوه يا- ذاكرت خلصت ال 20 درس خلصت 15 خلصت 10 خلصت 10 طب شد حيلك وكمل خلاص فانت آه، واخد بالك معايا فانت خ- ف- فربنا بيقول لك انت اجير عندي ليك اجرك مقابل ايه مقابل انك تقيم اعمال الانبياء في الارض انك تعبد ربنا وت... و- وتشتغل في الدعوه وتتبنى دينيا وترتبط هو ده ده اجرك فربنا جاب النصارى آه، لا، و- وهتاخدوا الاجر كامل فقام دهن لك ثلاث ارباع المسجد وساب الحته اللي في الاخر دي وفي الاخر قبل ان تغرب الشمس قالوا لك ما عملنا ما عملناه فهو لك الكلمه اللي بتقطع قلبي بقى لان الحديث ده البخاري حد يعني الحديث ده بيحطه العلماء في الاحاديث القدسيه فقال لهم ما بقي من النهار الا قليل انتوا مجانين خلاص ده انت ما عندكش غير حته وهتخلص في ناس كده ما بتعرفش تكمل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه الشقه الطريق الطويل اللي بيتقطع بالرجلين مش بيتقطع بدبه اللي بتقطعه خطوه خطوه في ناس ما عندهاش خلق خطوه بخطوه دي في ناس ما بتقدرش على الخطوه بخطوه دي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا هما ما بي... هو يقدر لو الدين مهمات متوسطه كان يقدر يبقى وراك ان هو ما بيعرف ما عندوش طول نفس الماراثون إيه، خ- عشان ابقى داعي الى الله عايز ماراثون عشان ابقى اتربى عايز ماراثون عايز طول نفس عايز 10 سنين جهد مستمر مش مجهود كبير مجهود مستمر مش كبير في في الك- في الشغل الصح عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك في النهايه بقى اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله قطيعه لا ميه ولا نور ولا هواء ولا ك... المقابر دي اماكن مقطوعه والرسول قال لك ابن ادم مسلم وكافر اذا مات ابن ادم انقطع بل هو الكلام اصلا للمسلم لان انت بتتكلم على انقطع عنه عمله يعني انت في الدنيا لو ما صليتش ربنا يرزقك ولا لا هيرزقك لان انت ليك رزق صليت او ما صليتش الصلاه ربنا يزود لك بيها سبحانه وتعالى ويكرمك بيها ولكن انت كده كده ليك رزق ال... في انما في القبر مفيش الكلام ده انقطع عنه عمله دي يعني مفيش حاجه اصلا لانك ما انتش بتاخد حاجه في الاخره الا برحمه الله بعملك باذن الله سبحانه وتعالى وقبول ربنا ومضاعفه ربنا ليه ورحمه ربنا ولا حرج في فضل الله فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اذا مات ابن ادم انقطع عنه واحد في العنايه المركزه وتشال كل الخراطيم وكل الانابيب وكل المحاليل وكل ده راح في 60 مصيبه كلمه مرعبه انقطع عنه عمله هو حاجه هتجيلك غير ضاع ولا اعوذ بالله الا من ثلاث واحد صدقه جاريه انا اعرف واحد اعرف واحد اعرفه كويس جدا طلع في خلال آه، ايام واحد آه، يعني آه، طلع 600000 جنيه آه، بس مش عارف يعمل صدقه جاريه تيجي تقول له صدقه جاريه يا عم ب 100 جنيه لا لا استنى بقى صدقه جاريه ايه إيه الصدقه الجاريه اللي في دماغكم كولدير مثلا قدام المسجد تمام تمام ده صدقه جاريه 99% من الكولديرات روح اشرب منها هتلاقي ميتها بايظه واتملى التراب وما عادش حد بيشرب منها مفيش صدقه جاريه من غير اداره تقوم عليها ومن غير مسؤول عنها ومن غير الصدقه الجاريه دي قصه طيب، ولد صالح يدعو له ولد صالح يعني 20 سنه قعد رب فيه يا لعبه اللهم اصلح لنا اولادنا ورا ابنه متنبل مع ابنه مجرم يا بخت من كان ابوه راجل مجرم نجل مع ابنه لا بيأهله للحياة ولا بيعلمه حاجة ولا بيديله وقت ولا بيجيب له مربي اللهم اصلح اولادنا كفايه يعني اي ربنا قادر بالدعاء يصلح آه بس ده مش الدين اللي انت ب... اللي انت بتهببه ده آه الدعاء عظيم ولكن ربنا ما تعبدكش اللهم اطعمني وما تروحش تاكل هو بالظبط بيعمل كده ما تاخد يا ابني بالاسباب وشوف الدعاء ده ربنا هيبارك لك بسببه قد ايه في المجهود وهيجبر نقص مجهودك قد ايه انما الدلع ده يا رب استعملني في الدعوه عملت انت ايه بقى اتبنيت واتربيت فالكلمة الخطيرة بقى بتاعت اليهود انه لم يبقى من النهار الا قليل انت هتيجي في الاخر وهتزهق ده انت قربت توصل لك ما عملنا وقاموا ماشيين وسايبين فقام جاي اللي في الاخر استعمال من الله ايه بقى مست المسلمين انهم كملوا للاخر يعني انت مستك عند ربنا انك تكمل وانك تواصل اه طولت عليكم جدا وطولت على الشيخ احمد لا ابدا والله اه بس انا فعلا يعني يعني مفعم بالمشاعر تجاه اخواني شايف قدامك الغام كتير عايز اشدك واقول لك خد بالك ما تضيعش نفسك ما تبقاش قصه مكرره انا بقالي 20 سنه بقعد مع ناس زيكم اللي بيكمل قليل قوي اللي بيواصل قليل قوي اللي بيواصل هو الانسان العملي هو الانسان اللي عنده طول نفس هو الانسان اللي ما بياخدش الدين مشاعر واماني ومستني بقى ايه ربنا يبعت لي خد بالاسباب اول محفظ قران يجي في ذهنك روحه النهارده اول معهد تربوي مفتوح تدخل فيه اونلاين او مسجد روح له النهارده شوف ما تخرجش من هنا من غير ما تدور على صحبه همه اصحابك اللذاذ الظراف اللي انت بتقعد تهق معاهم للفجر تتكلموا في احوال الامه وفي الاخر كلكم ولا حد فيكم بيقدم ولا بيأخر آه, آه خلاص حلو خليهم في حياتك بس دور على صحبه همه دور على ناس عمليه ايجابيه تطلعك لقدام غير حياتك شويه غير ال business model بتاع حياتك غير البنية الأساسية بتاعت النجاح اللي في حياتك انت, انت واحد يعني انت مقومات حياتك مش مقومات نجاح حط في حياتك الصاحب الصالح حط في حياتك المربي حط في حياتك المعهد المنهجي حط في حياتك المعلم الشرعي حط في حياتك محافظ القرآن حط في حياتك الدرس الوعظ اللي بتحفظه حط في حياتك صاحب الهمة اللي بتصاحبه حط في حياتك يا ابني كلام عملي يا ابني قلبي ومش قلبي و... و... ونفسي ومش نفسي وبحي كل ده كلام في الهوى كل ده اشتغالات هتشتغل نفسك بيها ولا هتوصلك لحاجة واللي احسن منك 100 مرة ضاع بسبب انه فضل قاعد متهياله ان ده دين ما تعيش نفسك في وهم الله يوفقكم ويسددكم وينفع بيكم اه انا يعني يعني نفسي اسمع الشيخ احمد اسمعوا ان شاء الله كده خمس دقايق اه يعني عندي ظروف الشيخ احمد ودكتور احمد عارفينها طبعا كويس يعني اه الله ينجي احبابنا جميعا يا رب ويشفيهم ويعافينا ويشفينا جميعا يا رب اسمع خمس دقايق كده عشان ابقى يعني خدت ثواب المجلس العظيم المبارك ده فسمعت الراجل الجميل الحبيب قلبي ده والله يعني بحبه عن بعد وان لم نلتقي يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك